القليوبية للإنتاج الفني تقدم عميد الفن الشعبي الفنان يوسف شتا الأيوبي
الناس تجيب على الشرف دول ما ينفتحوش وناس على الخير انظرهم ما ينفتحوش على البخل ماسكين وبداهم ما ينفتحوش في ناس تجيب على الشرف ابدا ما ينفضحوش وناس على الخير انظرهم ما ينفتحوش على البخل ماسكين وايديهم ما ينفتحوش في الدنيا عايشين ملهمش مقام ولا صيت اندال ما اثرش فيهم لا عصا ولا سيف ولا ينفعوش في حاجة لا في شتاء ولا صيف ولو جه الضيف ابوابهم ما ينفتحوش يا وضع السر حدا عالم ما يتأمنوش يا وضع السر حدا عالم ما يتأمنوش دول زي الايام والدنيا ما يتأمنوش رخاص في سوق الرجال ابدا ما يتأمنوش يا واضع السر حدا عالم ما يتأمنوش دول زي الايام والدنيا ما يتأمنوش رخص في سوق الرجال ابدا ما يتأمنوش للي تمشي الراضي كان كده بتفوح فتحت له الباب وبالسر المتين بتفوح دول نسم ملطين وبالثمن القليل بتبوح على قرش ممسوح وتعريفة ما يتأمنوش دنيا فيها ناس لأقطعهم ما يتعملوش آه. عملوا عمايل مع العالم ما يتعملوش وبحرهم بحر بيغرق ما يتعاملوش الدنيا فيها ناس لأطباعهم ما يتعاملوش عملوا معامل مع العالم ما يتعاملوش وبحرهم بحر بيغرق ما يتعاملوش اكبر عن المنفعة يا ابن الأصول اكبر لو يغلطوا المجرمين رد الغلط اكبار اوعى تسامحهم ولا تعمل لهم اكبار دول ناس اشرار بالطيب ما يتعاملوش اللي يعيب في الرجال يبقى في نفسه غلط ولو زرع ما صلح هتلاقي زرعه غلط منه كذاب يقول لك على الحقيقة غلط اللي يعيب في الرجال يبقى في نفسه غلط ولو زرع ما صلح هتلاقي زرعه غلط ومنه كذاب يقول لك على الحقيقة غلط يا صاحب العقل طول عمرك ذكي وفهيم مشيت في سكة حياتك باحترام وفهيم اذا كرمت الكريم اذا كرمت الكريم تبقى كرمت فهيم ولو كرمت اللئيم تبقى عملت غلط نفسك يا ظالم بكاس الجهل تسقيه نفسك يا ظالم بكاس الجهل تسقيه ولقمتك بالغضب في الشر تسقيه وعينيك بنظر الحرام بالبس تسقيه نفسك يا ظالم بكاس الجهل تسقيه ولقمتك بالغضب في الشر تسقيها وعينك بنظر الحرام بالبسط تسقيها مغرور على طول بحسن الطول مع عرضك مشيت في جهلك وما لقيتش احد عرضك يلي تهين العروض يلي تهين العروض بكرة يهان عرضك عطشت أرضك وأرض الغير تسقيها عينك يا طمعان ما يملاها تراب أرضك عينك يا طمعان ما يملاها تراب أرضك بتهمل الزرع ولا تروي نبات أرضك تشبه الى صمت وبيأذي العباد قربك عينك يا طمعان ما يملاها تراب ارضك بتهمل الزرع ولا تروي نبات ارضك تشبه الى صمت وبيأذي العباد قربك في سكة الشر تمشي واتجه خيرك وسر غيرك انكشفته هينكشف سرك كفاية جهل وشقى كفاية جهل وشقى يلي انهوت سيرك ان دست في ارض غيرك تندهس ارضك يا مهمل البيت يا مهمل البيت وبتنسى حقوقه عليك يا مهمل البيت وبتنسى حقوقه عليك بالهجر دايما تخوف اللي خايفة عليك وهي ستر وغطى دايما وبقي عليك يا مهمل البيت وبتنسى حقوقه عليك بالهجر دايما تخوف اللي خايفة عليك وهي ستر وغطى دايما وبقي عليك وبجهل منك بترفض رزق خير جايلك بجهل منك بترفض رزق خير جايلك في البيت مكشر وهمك مش شيطان جايلك تحرم مراتك حنانك تحرم مراتك حنانك والغضب جايلك وانت بعمايلك بتجبرها تحب عليك
Thank you.
الشر وغني له على رأي المثل الشر يا عم لو ينده عليك ما تجيش ولو قعد نرفزك برضه عليه ما تجيش ما تنهزم من العدو لو كان وراك 100 جيش الشر يا عم لو ينده عليك ما تجيش ولو احد نرفزك برضو عليه ما تجيش لكن هجم من العدو لو كان وراك 100 جيش الحق دور عليه ما تسيبوش سيبه الحق دور عليه ما تسيبوش سيبه الدنيا لسه الاصول فيها ما هي سيبه الحر يحمل كتير لو صابته صيبة والعيبة خيبة ومن راجل أصيل مجديش النبل في الشدة لو تنده عليه ما يجيش النبل في الشدة لو تنده عليه ما يجيش ينسى الجمايل وساعة ربها ما يجيش والغاب وبعدله تلقاه يزوز ما يجيش النبل في الشدة لو تنده عليه ما يجيش ينسى الجمايل وساعة ردها ما يجيش والغاب وبعدله تلقاه يزوغ ما يجيش يا ناكر الخير في حقك دائما بتعيب الناس بتحسن اليك وانت لهم بتعيب وبتحسد المحظوظين وفي حقهم بتعيب والرزق اسمه ونصيب بالفتوانة ما يجيش فين أرضك دلوني على الصبر فين أرضك وإذا كان فين دلوني عالصبر فين أرضه وده كان فين أروح أدور عليه وأسأل وده كان فين وصفه طبيبي دوا الجرح وده كان فين المشروع كلمات الحلوة علبة الزراعة وكل بنها دلوني على الصبر فين الأرض ودكانه فين أروح أدور عليه وأسأل ولا كان فين وصفه طبيبي دوا الجرح وده كان فين السليم جرح بالمشعين خلي قلب السليم جرح بالمشعين خلي ووردي خد الجامل فتن النسيم والنبات حيروا الوصفين والوصف خلي يموتني لو سمعت نداه وده مني اغلى معروفي بس اشوف خير خدوا مني اغلى ما عندي بس اشوف خير وصباح يوم اللقاء افرح بكتر لقاء صباح يوم اللقاء افرح بكتر نداه غاب عني من غير سبب والبعد لميته معرفش مين صلته وخلاه بعد ما جالوش غاب عني من غير سبب والبعد مليته معرفش مين سلطه اهو راح مجانيشي انا جبت الم العتاب بالدمع مليته انا جبت الم العتاب بالدمع مليته وكتبت جوابات لكن الرد ما جاليش دورت على اللوم وانا مشغول ما لقيته دورت على اللوم وانا مشغول ما لقيته غيري جنى الورد وانا ليه مجنيش يوم جنى الورد وانا ليه مبلوش شمت العوادل وهم شايفين حرمان وشلت حل المنام وفوقي حرمان يا عز الاحباب بترضى ليه حرماني وعدي رماني على حبك وده كان فين يا ساهر الليل ودمعك فوق خدودك عم يا ساهر الليل ودمعك فوق خدودك عم بطل بلاش اللوح لحظة يصيبك عم وتبقى مهموم وعرقك من همومك عم يا ساهر الليل ودمعك فوق خدودك قام بطل بلاش النواح لحسن يصيبك قام وتبقى مهموم وعرقك من همومك قام إن كنت ماشي بطريق وتعبت فيه مرة اصبر ما تضعفش يمكن ينعدل ظهرك ان كنت ماشي في طريق وتعبت فيه مرة اصبر ما تضعفش يمكن ينعدل ظهرك الدنيا بتدور وايامك عليك مرة هو نشف من العطش لما دي الزهرة وان كنت عاوز دواك خالف هواك مرة ان كنت عاوز دواك خالف هواك مرة وبص قدام واملا بالامان ظهرك بص قدام واملا بالامان ظهرك اصبر في يوم الاسد الالفرج تهليك واذا الرسل اوعى يعرفوها اعداك اصبر في يوم الاسد الالفرج تهليك واذا الرسل واوعى يعرفوه اعداك الشر ان فيه ما تجعلش الغضب جاهلي لا تقع في اخطار وبكره يشمتوا اعداك وتبقى في بيت ما تعرف للطريق ايه ليك تبقى في بيت ما تعرف للطريق ايه ليك وعد الاحباب ساعتها يصبحوا اعداك انسى همومك ولا تفكر في بالك جو لا تبص في الاكل الدهور ما فيكش جو سلم امورك لربك ينعدل لك جو والدنيا تحلوي وتلاقي نداها يا ابن النبي علمتني يا زمن اضحك ولا ببكي علمتني يا زمن اضحك ولا ببكي علمتني يا زمان اضحك ولا ببكي وبقابل الناس بضحك الوش ولا ببكي ولا حد ينظر دموع العين ولا ببكي علمتني يا زمان اضحك وانا ببكي وبقابل الناس بضحك الوش وانا ببكي ولا حد ينظر دموع العين وانا ببكي ولو اني مجروح وسيف الوقت ضاربني ان كنت عايز اقول للناس مش عايز النفس غالية ما روحش حتى دار ابني وبقول يا رب غير الستر مش عايز انت اللي تعلم ولا في دار ضاربني بريدك عليا اعيش مكسور مش عايز لكن بشوف ناس كتير تشكي مواجعها بيشكوا من غير ألم تلبسهم مصايبهم هم القريب والغريب بالليل مواجعها الشكر مش صدعهم والقلع سايبهم ضميرهم السوء في بحر السوء موقعها اعوذ بالله من اللي الغل خايبهم العقل بيتوه من الحاصل وجبني امامي والحمل شلته على الصافي وجبني امامي يا زمان يا عياد بزيادة تعبني ألام ضحكت الأخصام من الفرحة أنا ذلك انا انشفيت المواجع الحجر ما يحل انا انشفيت المواجع الحجر ما يحل انا انشكيت المواجع الحجر لا يحيدني ولو بكيت من دموعي الحبيب لا يحن الحرم والاغراب علي القريب لا يحن انا انشكيت المواجع الحجر لا يحن لو بكت من دموعي الحبيب لا يحن الحن الاغراب علي القريب لا يحن حكمت جوزي في قلبي والجرح قلبي كتمت غيظي في قلبي وانجرح قلبي لما لقيت الرب يتبجح وعاب فيا وتحير الطب في وسط الدواء قلبي واعز الاحباب طلع الف عيب فيا وبرد دموع الاسى ومنها التوى قلبي وسامحت وعفيت عن كل اللي عاب فيا مشيت في سكة لقيت الغدر أولها وشلت حلم الزمن لما انحنى ظهري شلت حلم الزمن لما انحنى ظهري وكلمة السلو شفت الخصم أولها وبقيت كما قود مشت لما جبل ظهري صاحبت صحبة أثار العلم أولها ولا التقيتش حبايب وكلبي ظهري ولا التقيتش حبايب وكلبي ظهري لقيت نتيجة رضايا من الزمن عدواني القرد والغرب صبحوا كلهم عدوان وبقينا في هوان وعدانا الزمن عدوان شبنا من غير اوان واحنا صغار لا يحييك اثبات اصول النسب حلو الحسب منهم كتاب اصول النسب حلو الحسب منهم لو اخلصوا يبقى راحت قلبنا منهم امي وامك وام المصطفى منهم وكانت اصول النسب حلو الحسب منهم لو اخلصوا يبقى راحت قلبنا منهم امي وامك وام المصطفى منهم بياخدوا منا الحنان والحب ادونا بياخدوا منا الحنان والحب ادونا ومن حنان قلبهم العفو ادونا هم حياة النفوس والفضل ادونا وبيسعدونا وبنجيب الخلف منهم فضل النساء المؤمنات يحكي التاريخ عنهم فضل النساء المؤمنات يحكي التاريخ عنهم علشان خاطرنا بتبقى مفتحها عينهم بيأدوا واجب عشاننا وربنا عنهم بيروقوا البال لو جانا ولو رحنا بيروقوا البال لو جانا ولو رحنا هما حياة النفوس وبيسعدوا رحلة وهم ظهور العبال بيطيبوا رحلة ولا يمكن احنا هنستغنى في يوم عنه ثوب الحياء انقطع ثوب الحياء انقطع كشف من الدم والسيف غطى القبيح ثوب الحياء انقطع كشف من الدم والسيف غطى القبيح ما بقاش متداري وسهم عين الحسد في الحقد متداري اللي غلاه الحريم ابليس في كتفوته اللي غلاه الحريم ابليس في كتفوته حنة هواه اصبحت كالدم في كتفوته اهو ضيع المال ولا خلاش كتفوته ومن كتفوته قعد ورا حيط الدار اللي غوات المعاصي جريت وراهم ليه واللي غوت المعاصي جريت وراهم ليه ودلائة النفس خبتها وراهم ليه صبحت مجروح ومش لاقي مراهم ليه واللي غوات المعاصي جريت وراهم ليه ودلائة النفس خبتها وراهم ليه صبحت مجروح ومش لاقي مراهم ليه ضحكوا عليك الحريم قالوا عملنا عمل فضيت نفسك لهم هملت كل عمل لا مال اصبح فداك ولا حتى اي عمل وبعد خدت الامل تجري وراهم ليه هذا الرجل اللي خالف منه الكلام حاضر هذه اللي صعب خلى الشاب شخشيخة خلى الصد السخفاخة بيهد عزم الصبي والعزم سخفاخة يهدم مقام الفتى لو كان سخفاخة كان النساء صعب خلى الشاب ساخ ساخ ويهد عزم الصبي خلاه سخسخة ويهدم مقام الفتى لو كان سخسخة اللي بتاع الفكر طول عمره يقاسي بلاه سلط عليه اقوى منه بالهزيمة بلاه بره بيعمل بكر على الخلق يرمي بلاه ومراته عاملاه في قلب الدار سخسخة عينيك يا بخيل دايما للطمع مفاتيح وورد عمرك دبل من قسوتك مفاتيح حبست مالك وخليت الجشع مفاتيح عينيك يا بخيل دايما للطمع مفاتيح ورد عمرك جبل من قسوتك مفاتيح حبست مالك وخليت الجشع مفاتيح بس كما وحش من جهلك وساكن غاب بتفضل المال قوي والقمع عنك غاب لو مرة شفت الضيوف عقلك بسرعة غاب وتقفل الباب وتفك بعشر مفاتيح إلا بعبد الأصيل والعيب عم فيه أثر عليه الزعل والغدر علم فيه شمت العوازل وزاد ولم علم فيه إلا ابن عبد الأصيل والعيب علم فيه أثر عليه الزعل والغدر علم فيه شلت العوازم وزاد وليه معلم فيه يستاهل اللي عرف واحد خسيس ومشاه يستاهل اللي عرف واحد خسيس ومشاه اخلصنا في الود والمعروف والدهن وفرشنا بالورد سكة صحبته ومشاه ولو طلب شيء جابوله اوامه الدهن وكان بيسمع كلامه دائما ومشاه نساه نفسه وحتى كلامه الدهن يا صاحب العقل خد لك عبرة من غيرك وخلي سرك في عبك لم تدري حد ايه يا صاحب العقل خد لك عبرة من غيرك وخلي سرك في عبك لم تدري حد جرحك في قلبك ما يألمش احد غيرك وشرفك يهمك ولا يهمش خلافك حد جرحك في قلبك ما يتعبش احد غيرك وشرفك يهمك ولا يهمش خلافك حد بلاش تبعزق وحافر من طمع غيرك وخلي بينك وبين اهل النبالة حد كل اللي يتعب فؤادك سيبه سيبان كل اللي يتعب فؤادك سيبه سيبان مدام خاين لقب عهد الوفاء سيء بان كل اللي طاوع هواه عزمه يسيب سيبان ويتن خيبان مهما الوقت علم فيه ما تقولش عيش الرمي واقعد عنك يوم ينسى ودانك معاه لو تخدمه في يوم واحرق من الخصم مرة ومن حبيب ميت يوم قالوا في لمسان دخان القريب بيضر قالوا في لمسان دخان القريب بيضر وصاحب لعلة يخونك لو عرف سرك الأخ يطمع في أخوه أصل الطمع بيضر ولو شكيت اللي عندك ينكشف سرك لو شكيت اللي عندك ينكشف سرك وفهم الايام لو غدر الزمان بيضر فهم الايام لو غدر الزمان بيضر اوعى تخلي العوادم يعرفوا سرك وقبل ما تنقرف من الجحر دور فيه قبل ما تنقرف من الجحر دور فيه ويشوف الطريق ويعرفه تنجا من الخطة من قبل ما تنقرف من الجحر دور فيه ويشوف الطريق ويعرفه تنجا من الخطة وقص بايديك طيب الشر ده وارفيه قص بايديك طيب الشر ده وارفيه وميزان حياتك ما تأمنوش للطبق اوعى تكسل وباب الرزق دور فيه واقضي على اليأس اوعى تخاف من الطبة الدمع خبيه من جوه الجفون عينك الدمع خبيه من جوه الجفون عينك ومكسبك في الصغر لازم كبر عينه والصاحب الجد لليوم الشديد عينه لو كان بينك وبينه في السفر مدير
مع تحيات شركة سيف الأيوبية أيمن كريم واشنطن